رضي الإله مرضية بالحب مليا الدنيا لأجل العباد تتمنى النفس المطمئنة عايشة لحب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هي أول جملة نطق بها آدم عليه السلام الحمد لله هي تلك الجملة التي سينطق بها أهل الجنة بمشيئة الرحمن في الجنة والعجيب أنهم يقولون عن الإسلام بأنه تطرف وإرهاب ويقولون بأنه دين القتل والتدمير أقول لهم كيف تقولون ذلك والبداية القرآنية عجيبة حيث يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والخاتمة قل أعوذ برب الناس فلو كان الإسلام تطرفا وإرهابا كما يزعمون لظهر الإرهاب اللفظي مثلا لقال الله عز وجل الحمد لله رب المسلمين أو قال قل أعوذ برب المسلمين لكنه قال الحمد لله رب العالمين لأنه رب الكل ولا يمكن أبدا أن تقول الحمد لله إلا عبر الشهادة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه رفع السماء بلا عمد سبحانه بسط الأرض على ماء جمد سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بصلاتك تبيض الوجوه فتصبح ناظرة إلى ربها يوم القيامة ناظرة أما بعد أيها الأخوة الأحباب ما زلت بفضل الله وقوته ومدده مع برنامج النفس المطمئنة واليوم هو اللقاء السادس في تفسير لفظة واحدة حيث يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف وموضوع البرنامج كما قلت سابقا هو بيتناول أسباب الاضطرابات النفسية الموجودة الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من قلق من اكتئاب من بعض الأمراض النفس جسمية زي قرحة المعدة والقولون والإثنى عشر اضطرابات نفسية وجسمية موجودة الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أبحث عن أسباب الاضطرابات النفسية في الأبحاث الأوروبية وخاصة في المجتمع الأمريكي لقيت معظم الدراسات تبتعد ابتعادا كليا عن الأسباب الحقيقية لهذه الاضطرابات طيب لازما أبحث في كتاب الله فلقيت آية هذه الآية جامعة مانعة بتشخص لأنه التشخيص ثلاث أرباع العلاج إذا كان عندك حالة قلق أنت محتاج تشخيص صحيح اذا كان في في ك- اذا كان في اي عطب في الجسم او اضطراب فانت محتاج تشخيص صحيح والتشخيص الصحيح هو بدايه العلاج فقلت طيب ما احنا معانا كتاب معانا القران ندور فلقيت الايه اللي قلت لكم عليها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ولذلك انا يعني بالاتفاق مع اداره القناه الدكتور عاطف عبد الرشيد والاستاذ هاني البنا يعني اتفقت وقلت انه يجب ان احنا نضع الهاتف النفسي والهاتف النفسي ان شاء الله سيتم الاعلان عنه قريبا لانه انا اود ان اشخص الاضطرابات النفسيه تشخيصا صحيحا عن طريق ادوات وقياسات نفسيه واجتماعيه لان زي ما انا قلت لك المساله مش ماشيه عشوائيه فالنهاردة أنا تكلمت الحلقات الماضية عن الخوف من المرض أربع حلقات متصلة عن الخوف من المرض النهاردة سأتحدث عن الخوف من الموت والحقيقة الموضوع النهاردة موضوع مهم الخوف من الموت نعم لأنه زي ما أنا قلت لك قبل كده إحنا بنخاف من ثلاث حاجات ده من وجهة نظري الشخصية وبحاول أدور وأبحث في كتاب الله بكل دقة عشان أقدر أحط إيدي في إيدك وأسمعك وأسمعك كويس وأحاول أخرجك من أزمتك ومن محنتك وحول محنتك لمنحة إن شاء الله رب العالمين احنا بنخاف من الرزق وبنخاف من المرض وبنخاف من الموت انا تكلمت عن الرزق وتكلمت عن المرض النهاردة بتكلم عن الموت والحقيقة في بداية الحلقة أنا أنا أنا أعزي كلية التربية ببورسعيد جامعة قناة السويس على وفاة الحاجة سامية وزيرة يعني رئيس شؤون الطلبة هذه المرأة الفاضلة التي ماتت بداء في البطن أنا أبشر وأقول ودائما أقول من قتله بطن فهو شهيد فأنا يعني نيابة على قناة الناس أنا أعزي الحاجة سامية وزيرة أدعو الله العلي العظيم أن يسكنها فسيح جناته وأن يجعلها من الشهداء ويصبر أهلها لأن القصة والله القصة مش في اللي مات القصة إحنا هنموت على إيه فالنهاردة أنا هبدأ عن قضية الموت بس سامحوني أنا عايز أتناول قضية الموت من ناحية نفسية أعمق لأنه أنا بسألك سؤال هل أنت هتموت هتقول لي أيوة أنا بموت فتعالى كده بداية إيه هو الموت لغة لاحظت عدة تفسيرات كثيرة جدا عن الموت رقم واحد تعلق الروح بالبدن ده موجود وانت حي كويس يبقى في روح مع البدن طب لو انقطاع الروح عن البدن خلاص ده الموت يبقى روحك في دار البرزخ وبدنك رجع للتراب القصة انتهت ايه قالوا الموت كمان تبدل حال وانا عايزك تفهمها من منظور النفسي يعني في ناس احياء اموات ايه كمان قالوا الموت الانتقال من دار لدار يعني انت في دار الدنيا بتنتقل لدار البرزخ دار الدنيا لها مقاييس وضوابط وتقاليد وعادات وقوانين بتحكمها كذلك دار البرزخ هو غيب ونؤمن به في حاجة جميلة قوي لقيتها في القرآن الكريم انه السيدة مريم كانت بتقول يا ليتني مت قبل هذا الله وكنت نسيا منسيا فقول من حل المسألة يعني تمنت الموت هنا لانه المسألة صعبة عليها قوي ان هي تتهم في ارضها فتمنت الموت واحنا بنسميه انه احيانا بعض الناس يعني بعض الناس في في في في كل اقطار العالم العربي والاسلامي بيقول لك انا خايف من الموت والموت ده بيسبب لي ازمه واضطراب نفسي وما بقدرش اتحرك لا لا لا, لا. القصه ما انا قلت لك انا بقى عايز احول الخوف من الموت الى حب الموت الله يا اخي ده السيده عائشه بتقول كلنا يكره الموت ايوه انا عارف لكن عايز احول المحنه المنحه هو هذا برنامج النفس المطمئنه كده اسمع كده معايا قالوا ان الموت ضد الحياة ودي واضحة الموت ضد الحياة في حاجة جميلة قوي عن الموت قالوا موات كلمة موات ما لا روح فيه طب موات ارض الموات يعني ما بتجيبش اي ثمر وقالوا الموت اخو النوم والنوم اخو الموت فقصة الموت قصة صعبة قوي وانا اتصالات كثيرة اتت عبر برنامج النفس المطمئنة وحالات كثيرة بتتصل بتقول انا كل ما افكر في الموت بحس ان انا خايفة ومضطربة وبيجيلي صداع والى اخره طب انا عايز آه، اتناول قضية الموت بس انا عايز اتناولها بشكل جديد شوية قلت طيب لما تيجي تدور على ايات القرآن اللي, اللي بتفسر قضية الموت انا كده هبدأ اللقاء اهو لان انا كده هدخل في كتاب الله مباشرة الآية اللي أنا قلتها لك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع دي من سورة البقرة قلت طيب أدور والبحث بدقة عن قضية اقتران الموت والحياة مع بعض أرجوك اسمع اللقاء النهاردة بالقلب يعني ايه تقول لي اقتران الموت والحياة مع بعض شوف ربنا بيقول ايه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون شفت الآية دي واضحة ازاي كيف تكفرون بالله شوف السؤال هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ترابا عدما فأحياكم يعني الروح في صلب آدم ثم يميتكم خلاص الروح في صلب آدم خلاص هتنزل دار الدنيا وبعدين تموت وبعدين تبعث في القبر وبعدين ت- تعود إلى الله عز وجل الله قصدك ان الموت والحياة مقترين مع بعض ايوه ازاي ازاي الموت والحياة مقترين مع بعض اسمع كده فقلت طيب افضل شيء ان تفسر القرآن بالقرآن ده افضل حاجة في الدنيا انك تشوف الايات اللي بتتحدث عن الموت والحياة مع بعض فتعالى كده اسمع معايا الاية اللي انا وقفت امامها وقف التدبر خاصة ببني اسرائيل وانا يعني ال ال الاية دي كل واحد منا يقف امامها وقف التدبر سيدنا موسى وعده ربه خلاص خلاص فرجع فلقى قومه عبدوا العجل من دون الله هم خلفوا الشرع فسيدنا موسى لما ذهب لبني اسرائيل فقالوا له طلب غريب قوي قالوا له ايه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون شفت الآية دي قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسيدنا موسى قال لهم طيب اختاروا سبعين رجلا منكم شوف بقى قضية الموت والحياة مع بعض فالسبعين راحوا مع سيدنا موسى وكان من عادة موسى عليه السلام إذا تكلم الله معه أنزل عليه غمام يا رب ده هم قاعدين يشوفوك والله أعلم شوف ربنا بيقول إيه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله يعني إيه وأنتم تنظرون أم- مش عايزك تفوت القصة دي يعني أنت شايف وأنا بقول لك دلوقتي أنت شفت واحد جارك مات وشفت واحد قريبك مات وشفت حوادث على الطريق يا ترى اتحركت يا ترى مع الموت نفسك بتضطرب ولا بتطمئن تعرفين مع قضية الموت النفس لازم تطمئن ليه لانك عايز تعمل اللحظة دي تحمل, تعمل لقضية الموت دي لانك لو عملت لها وعارف ان انت هتموت عمرك ما هتعصي لها ابدا خلاص وانتم تنظرون السبعون وقفوا صفا واحدا فالاول مات مركز معايا كده الاول مات التاني شاف الاول بيموت التالت شاف التاني بيموت الرابع شاف التالت بيموت ايه ده وانتم تنظرون يعني كل واحد شاف التاني مات خلاص القصة خلصت نعم القصة خلصت وانتهت وانا قلت لك انت ترى مئات الاشخاص يموتون ها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون انا عايز اقول الايه مش على بني اسرائيل دلوقتي صحيح هفسرها ازاي ساعة ما يجي الليل بتنام خلاص النوم اخو الموت خلاص مت القصة انتهت ها؟ ثم بعثناكم الصبح بتصحى انتوا عارفين اول مرة افهم قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه لما تقوم من النوم تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور تخيل تخيل لما تقعد سنوات طويلة قوي تقول الدعاء ده وانت مش عارف معناه فقلت طيب ادور هو احنا بنحمد ربنا على ايه انا عايز تشوف المسألة شوف قد ايه النعم اللي ربنا اداها لنا ونفسك مضطربة ما اعرفش مضطربة من ايه انت بتقوم من النوم بتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا عارفين ليه لان سيدنا ادم اول ما القى الله الروح فيه عطس ادم اول جملة لما ردت او لما بث الله الروح في ادم اول جملة نطقها ادم عليه السلام قال الحمد لله يبقى انت اول جملة بتنطقها بعد ما تقوم من النوم اللي انا قلت لك اخو الموت بتقول الحمد لله من من الامة فهم هذا يبقى انت ساعة ما تقوم تقوم من النوم وتلاقيك اتحركت احمد ربنا على النعمة دي تقول الحمد لله ادي اول نعمة انعم الله بها علي ودي نعمة كبيرة قوي نعمة الروح خلي بالك من دي فلو انت قلت ده يبقى انا خلاص يبقى بقية اليوم انا مطمئن لان نفسي مطمئنة نفسي مستقرة الروح جواي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فمن شكر الله من أمة النبي على نعمة الروح مين عشان- عشان نفسك تطمئن ايوه نفسك تطمئن لازم دي فسيدنا موسى دعا ربه فبعثهم الله عز وجل خلي بالك الموت وانتم تنظرون وكذلك البعث وانتم تنظرون ازاي سبعين قام اسمع كده معايا تسعة وستين قام فسبعين شاف تسعة وستين قام 68 69 شاف 68 يعني كل واحد تأكد ان اللي قبله مات وضعف انت عايز دليل اكتر من كده عايز راحة نفسية اكتر من كده ان الله يحيي ويميت ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يبقى اذا النهاردة اول خطة علاج نفسي لاي نفس مضطربة ارجوكم صدقوا النبي ارجوكم صدقوا القرآن اول ما تقوم من النوم على طول قل الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور طب ما الذي حدث بعد ذلك اقول لكم ايه اللي حصل بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك دكتور صلاح؟
ربنا يبارك فيك ازيك يا أبو احمد من السعودية الله يحفظك دكتور صلاح بالنسبة للخوف من الموت أحيانا يعني بتنتابني حالات إنه خلاص الموت قدامك و يعني خلاص تحس إنه ما فيش عزرائيل قدامك نعم فالخوف هذا أحيانا يدفعني إني يعني اجتهد بالطاعه وكذا لكن انت عارف النفس البشريه مقصره دائما نعم نعم فاثناء الحاله هذه آه، بستعرض شريط حياتي كذا بشوف انه آه، ما قدمت شيء واحيانا بحس انه كل اللي قدمته خطا نعم فسبب ازمات نفسيه احيانا نعم عرفت كيف يا دكتور؟ تسبب انتكاسه يعني تسبب احباط تسبب اكتئاب مم.
نعم سامعك تفضل اي نعم هذا هذا هو يا دكتور حاضر يعني يعني خليك معايا على الحلقه ان شاء الله لانه اللي انت قلته شيء مهم جدا آه، الاخ ابو احمد من السعوديه يقول بانه ساعه ما يتذكر الموت بيستعرض شريط حياته وقال كلمه جميله قوي انا بقول له ان دي قمه اطمئنان النفس صدقوا تخيل المساله ازاي تقول لي يا اخي ده الراجل بيتصل بيقول لك هو بيجي له حاله اكتئاب اقول لك لا اوعى تكتئب انت عارف ليه ما تكتئبش انا ساعه ما تفكر في الموت بتقول لي انا بستعرض شريط حياتي فلما استعرض شريط حياتي بحس ان انا ما قدمتش حاجه الله على الكلمه دي والله ده انت عالجت امه باكمامها بالكلمه دي تقول له ازاي اقول لك ايوه كده لما يحس بالتقصير يبقى اذا اول ما تحس بالحياه دي على طول اتوضى واستغفر والحمد لله الله بتحمد ربنا على ايه على نعمه الروح لسه موجوده فيك الروح يعني معنى كده ان انت لازم تعمل في الطاعه الله يعني تشوف اي عمل طاعه تعمله ساعه ما تيجي الحاله عندك دي وعلى فكره انا هصلح معلومه ملك الموت مش اسمه عزرائيل اسمه ملك الموت كل يتوفاكم ملك الموت يبقى الاخ ابو احمد حط لي علاج انه ساعه الناس اللي عندها فوبيا الموت ارجوكم ساعة ما تحس ان انت هتموت اوعى تفزع ده بعضهم ضربات القلب بتزيد وبعضهم بيتسبب عرق وبعضهم بيصاب حالة اكتئاب لا اوعى عارف ليه لان دي بشرى كبيرة جدا لكل مسلم ده انت حاسس ان انت هتموت اه يبقى موت على طاعة عارفين موت على طاعة ليه ابو احمد من السعودية ارجوك اسمع القصة دي وعايزة تتصل بيا تاني ويطول العرب ده زال بعد القصة دي انت قلت لي انا ساعة ما بخاف من الموت بيحصل لي اضطرابات جسمية ونفسية اقول لك يا بختك يعني معنى كده لو انت جواك يقين انت هتموت بعد سن هتقول لا اله الا الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله الا حصل دخل الجنة انت مش محتاج الدنيا محتاج الاخرة خلي بالك يا ابو احمد وخلي بالك كل مسلم وخلي بالك اخت المسلمة كان في مرة شاب عمره 17 سنة فهم صغير في السن سمع اذان الفجر فخرج يصلي في المسجد ووقف بجوار طبيب مسلم خلي بالك بقى علاج اهو انا قلت لك رقم واحد الحمد لله ساعة ما تقوم من النوم انت كنت ميت قول الحمد لله هتجد نفسك اطمأنيت ساعة ما تحس انك خايف من الموت قول اه الخاتمة جت طب انا الحق بقى اقول لا اله الا الله تخيل المسألة عاملة ازاي يبقى دي نعمة ولا نقمة لا نعمة ت- اه نعمة كبيرة قوي فالولد 17 سنة يقف في الصف الاول اسمع فقال الامام الله اكبر فلما قال الإمام الله أكبر إذا بالشاب يقول الله أكبر فوقع الشاب على الأرض حصل غيبوبة؟ نعم حصل غيبوبة طب وبعدين إيه اللي حصل؟ فالطبيب المسلم اللي بجواري أخذ الشاب إلى أقرب مستشفى خلاص خلاص فالممرض استقبل الشاب والشاب ينادى سكرات الموت خلي بالك ده جت فجأة لكن اللي عنده الخوف من الموت ما هي جايه فجأة ده بالعكس ده كل ده تدريب عملي على قضية الموت الحقيقية ما انا قلت لك في ناس احياء بس اموات فموت الفجأة صعب ما لحقش يقول لا اله الا الله لكن اللي خايف من الموت ويا ريت كل امة النبي تخاف من الموت بس كمنحة مش محنة لان لو انت خايف من الموت عمرك ما هتظلم لو انت خايف من الموت عمرك ما هتعصي الملك ولو عصيت هترجع له هتبقى نفسك مطمئنة اسمع كده فالممرض الشاب نايمه على خلاص الممرض نايم الشاب على فراش المرض والقصه انتهت فالطبيب عمال يجري ويروح عايز يعمل له اي حاجه فلقى الشاب يتحدث مع الممرض والممرض مش قادر يستفد منه كلمه فالممرض قال له بتقول إيه يا حبيبي فتكلم معه بكلمات خلي بالك خلي بالك من الكلمه اللي جايه دي فالطبيب يقول فذهبت الى الشاب فوجدته ينازع سكرات الموت لقيته خلاص القصه انتهت فقلت له يا ولدي قل لا إله إلا الله أنا عايزك تقول لي لا إله إلا الله فنظر إلي مبتسما وقال لا إله إلا الله شفت قمة النفس المطمئنة فين لا إله إلا الله فمات الشاب يقول الطبيب فنظرت إلى الممرض فوجدته يبكي بكاء مرة بيعيط جامد بيبكي جامد فقلت له ما لي أراك تبكي بتعيط على ده ليه أرجوك ساعة ما تحس إنك خايف من الموت أرجوك روح اتوضى وصلي ركعتين وانت ساجد لعلك تموت سهلة قال لي انت بتعيط على الشاب ده ليه وبعدين انت شغال في مستشفى يعني بتشوف حالات اصعب من كده من رأسه مبطورة ومن قدموه ايه إيه المشكلة عندك وبعدين تعالى هنا كان بيقول لك ايه ارجوكم يا امة النبي اسمعوا العلاج خاصة اللي عندهم فوبيا الموت يعني خوف من الموت اقسم بالله انت منحة مش محنة قال له كان بيقول لك ايه قال له والله قال لي ما تخليش الطبيب يروح ويجي قال له بتقول كده ليه قال له ما تخلوش يبحث لي عن دواء لاني والله الان ساموت فقلت له يا ولدي لماذا تقول ذلك قال يا سيدي لاني ارى الان مقعدي من جنة من يقول للشيء كن فيكون يا الله شفت الخوف من الموت عمل ايه شفت الخوف من الموت يبقى الموت لما تخاف منه نعمة مش نقمة تعالى ارجع معايا تاني ارجع معايا لفوبيا الموت واصحاب الاضطراب ده ما تخافش اسمع ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يبقى اذا ساعة ما تقوم من النوم وتحمد ربنا خلي بالك يبقى انت نفسك مطمئنة طب لو انت ما حمدتش ربنا يبقى انت ما شكرتش فسيدنا موسى راح لبني اسرائيل يبقى ربنا ادالنا نعم انا مش مخصص الايه لبني اسرائيل فقط انا اسقطها على الواقع الان اللي احنا عايشينه ايوه يا امه النبي انا عايز كل الامه تخاف من الموت عشان تعمل حساب الموت ده اسمع كده فمشوا مع سيدنا موسى طب يا موسى الحر الحر شديد قوي وظللنا عليكم الغمام خلي بالك بقى نعمه ايه يبقى نعمه انعم الله بها علينا ان احنا لنا بيوت نعمة أنعم الله بها علينا إن إحنا لنا سيارات بنمشي بيها نعمة أنعم الله بها علينا في فصل الشتاء والصيف والربيع والخريف خلي بالك كل ده لعلكم تشكرون ابحث بقى عن سبب الاضطراب ان احنا ما بنشكرش ربنا صح ما بنحمش ربنا عن نعمة الروح وظللنا عليكم الغمام وربنا يبعت لنا السحب عشان المطر وبرام ديت محدش شكر ربنا على نعمة المطر الا ما رحم ربي الغمام كان ماشي مع بني اسرائيل ازاي شوف الرحمة الشمس حر شديدة قوي نعم ودرجة حرارة صعبة قوي وظللنا عليكم الغمام 12 فرقة خلي بالك انا عايزة تتخيل المشهد ده 12 فرقة ماشيين من بني اسرائيل خلي بالك كده 12 فرقة كل غمامة بتيجي على الفرقة دي ما بين كل فرقة وفرقة 5 متر الخمسة متر الشمس تضيء لهم الطريق يا الله طب يا موسى احنا جعانين خلي بالك يبقى انعم الله علينا بنعم كثيره جدا عشان تعمل حساب الموت وعشان تشكر ربك طب احنا جعانين وانزلنا عليكم المن والسلوى عارفين المن ده عباره عن ايه عن رقاق عسل كان بينزل على اوراق الشجر خلي بالك فكانوا يعملوا الحلل والملايات عشان ياخدوا المن ده ياكلوه وأنزلنا عليكم المن والسلوى السلوى ده طائر اسمه طائر السماني أنا أول ما قرأت قلت الله طب الطائر ده كان بيجي لهم ازاي كان بيقطع مسافات كبيرة جدا من كل دول العالم فيأتي عند بني إسرائيل فيتعب فينزل لما يلاقوا السلوى فيه لحمة كتيرة يذبحوه وياكلوه لكن لو رفيع كده يسيبوه سبحان الملك تخيل يبقى ربنا أنعم على بني إسرائيل بنعم وأنعم علينا بنعمة الطعام والشراب هل حمدت الله على هذه النعمة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات أيوة ما رزقناكم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون القصة عندك إيه أنت اللي ظلمت نفسك بعدم شكر النعمة عارفين قضية الموت والحياة انا كنت قرأت مرة في جريدة الاهرام المصرية حديثة غريبة قوي الحديث انا وقفت امام وقف التدبر الحديثة بتقول ايه طيارة من السودان بها 111 راكب تخيل طيارة في جو السماء اصيبت بحريق ضخم فالطيارة وقعت في منطقة غابات واشجار خلاص كويس قالوا طب تعالى بقى نعمل حالة تعبئة عشان ندور على عدد الجثث انا قلت لك عدد الركاب 111 فجم يدوروا على عدد الجثث لقوا الجثث كلها 110 فقط يبقى فاضل جثة واحدة راحت فين والجثث محترقة تماما يا الله لسه على فكرة موضوع الموت انا تناولته من زاوية تانية خالص صحيح طب الحل نجيب لستة الاسماء كشف الاسماء عشان نعرف مين اللي ناقص من الجثة دي فبيجيبوا لستة الاسماء لقوا من ضمن الاسماء طفل عمره اربع شهور الله طفل عمره اربع شهور ولا ناقص ايوه يبقى معنى كده امه شايلاه على صدرها مش ده منطقي اه يبقى امه ده طفل اربع شهور هيقعد فين يبقى اشتريته على ها صديقها طب رقم الكرسي قدروا يوصلوا ليه لقوا الام جثه محترقه طب الطفل فين والله العظيم يا احباب الخبر في جريده الاهرام المصريه يقول فسمعوا بكاء الطفل على جذع شجره الله سبحان الذي كتب الموت والحياه في وقت واحد بكاء على جذع الشجرة كل اللي شافه من الطفل لقوا دراعه مكسور بس وبقية الجثث محترقة تماما فمن الذي نجاه الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تخيل المسألة عاملة ازاي يقوم ربك كتب الوقت على كل خلق ويجي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ويحط لنا علاج نفسي لخوف من الموت يقول لك ايه اكثروا من ذكر هادم اللذات قيل وما هادم اللذات يا رسول الله قال الموت ايه اه يبقى ذكر الموت علاج يبقى ابو احمد اللي اتصل من السعوديه يقول له خلي بالك ده انت في نعمه يكفي النعمه اللي انت فيها دي ان انت بتستعرض شريط حياتك كله فتلاقيك مقصر فتقوم تروح تتوضى وتصلي لعلك تسجد فتموت فتلقى الله ساجدا شفت العلاج يبقى انا جبت لك ايه قرانيه صح وقلت لك حديث النبي صح وقلت لك قصه واقعيه اسمع تعالى معايا تاني تعالوا نشوف قصة الموت والحياة ماشية ازاي سيدنا موسى وهو ماشي عطشانين خلي بالك قال يا موسى احنا عطشانين وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر خلاص هم ماشيين عطشانين عايزين يشربوا الحجر الأصم تظن أنه ميت اسمع كده فسيدنا موسى ضرب الحجر خلي بالك والحجر ميت فخرج منه الماء اللي هو اصل كل شيء حي شفت قضيه الموت والحياه اي قضيه موت وحياه متصله معاك فشربهم فلما شربهم عايزين يتحركوا يمشوا يلا هنمشي قالوا لا ليه لا مش عايزين تمشوا ليه قالوا ايه اللي ضمننا ان احنا لما نمشي في اي مكان تضرب اي حجر يطلع لك ميه شفت القصه عامله ازاي قصه صعبه قوي الله ايه اللي ضمنك يا ابني القصه مش في العصا والقصة مش في الحجر القصة في الخالق انك تفهم ان ده معجزة فسيدنا موسى بص لهم قالوا انتوا عايزين ايه قالوا كده مش هينفع احنا ناخد الحجر معانا في كل مكان سبحان الله فأوحى الله له يا موسى إذا مررت بأي حجر فأمره أن يخرج لك الماء فسينفذ أمرك في الحال خلاص القصة صعبة أوي تعالى كده نلتقي بعض الاتصالات معانا سلوى من تونس السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم
اه اتفضلي سامعك آه، اتفضل.
بابا اسمع فيا اسمع فيا مم. سامعك اتفضلي سامعك آه، سامعك.
بابا يخاف من الموت برشا نعم يخاف من الموت ورجل كبير يخاف من الموت نعم.
أزمة صحيته ياسر أزمة صحيته نعم
أزمة صحيته مم.
أزمة صحيته آه، يشالي في الميراث مم.
الميراث مم.
اسمع فيا شيخ اه كملي سامعك سامعك اتفضلي بتقولي ان والدك بيخاف من الموت مش كده؟
خاف من الموت مم.
آه، وخاف الأجنب معانا خاف آه، حرمنا ال- حرمنا من الميراث وأعطينا أولاده يعني هو اه آه، طبعا آه، اللي انا يعني آه، قدرت افهم من الاتصال انه والدها بيخاف من الموت قوي و... وبالرغم من قصة الخوف من الموت الا انه ما اعطاش الميراث ما وزعش الميراث بما يرضي الله مع انه ما ينفعش هو لما يموت الميراث يوزع بما يرضي الله فهنا بنقول هو ده بقى قمة الاضطراب ده قمة الاضطراب النفسي يعني ايه قمة الاضطراب النفسي يعني رجل وزع ميراثه انت وزعته وانت حي يبقى انت خالفت الشرع وحتى ما وزعتش بالعدل يبقى نفسك مضطربة مع ان القصة لابد ان تكون بالعكس يعني خايف من الموت اتق الله في كل شيء شفت القصة ازاي هنا بقى القصة المسألة دي ان الخوف من الموت حوله لطاعة ارجوكم يا امة النبي ما تخافش من الموت ايوه كلنا يكره الموت لكن خدها كمحطة انك تتعالج نفسيا خدها كمحطة ان انت تحسن خاتمتك مع اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو مرحبا السلام عليكم عليكم السلام آه لو سمحت بس يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك اتفضل انا بيجي لي برضو آه، آه، خايف على طول كده من الموت انا عندي 20 سنه نعم آه، وعلى طول خايف من الموت وبتجي لي دوخه كده آه، يعني من ال... كنت شفت يعني احد قرايبي يعني ماتوا كده وهو برضو شاب صغير فعلى طول بقى من ساعتها بتجي لي دوخه ورحت لكذا دكتور عضوي يعني يقول لي ما فيش اي حاجه عضويه ده انت اللي عندك كله حاله نفسيه مم.
وعلى طول بقى خايف ومأثرة الحكاية دي عليا في الامتحانات ما بعرفش أذاكر وما بعرفش أعمل أي حاجة مم.
وبصحى من النوم بقى موزوع وضربات قلبي سريعة وب... يعني بعرق جامد قوي وكده يعني فمش عارف أعمل إيه آه، انت في كلية ايه يا ممدوح؟
أنا في كلية تجارة كلية تجارة سمعت الحلقة من اولها يا ممدوح؟
أه أنا بسمع حضرتك من الأول طب حسيت بحاجة حسيت براحة وانا أه بتكلم؟
فعلا حسيت براحة كبيرة جدا يعني طيب انا انا عايزك انا عايزك ان شاء الله النهارده ساعه ما تقوم من النوم والاضطرابات دي موجوده أيوه اولا هتحط ايدك على فمك هكذا سامع شايفني طبعا أه أنا هتحط شايف ايدك على فمك كده وهتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا ولي النشور أيوه وبعدين تمسح جسمك كله خلي بالك ساعة ما تحس ان شاء الله ضربات قلبك مش هتبقى هتبقى طبيعية جدا فانا عايزك تستقبل هذا الامر يعني عايزك اول ما تقوم من النوم اذا كنت خايف من الموت ارجوك ما تخافش من الموت معايا يا ممدوح أيوه يا محمد لسه معايا يا محمد.
ف- القصة كلها انت في في في منحة مش في محنة فانا عايزك لما تقوم من النوم على طول تقوم متوضى ومصلي ركعتين س- سواء في اي فرض يبقى انا عايزك تبقى كده خلي الموت وسيلة ان هي توصلك للصحة وخلي عندك ارادة
بس يا دكتور يعني بتوصل معايا الحاجات الحالات ان انا بقعد مثلا اسبوع ما باكلش ولا اشرب ولا عايز اعمل اي حاجه وما بتحركش من مكاني من من الخوف و- ومسيطره على دماغي على طول ان انا قاعد مستني الموت دلوقتي حالا ان انا هموت دلوقتي حالا وخايف على طول لا يا حبيبي ساعة ما, ما, ما العرض ده يجي لك على طول زي ما انا قلت لك او ما, ما تقلقش ما تخافش على طول اذا فتوضا صلي ركعتين امسك المصحف وانصحك نصيحة مهمة جدا اقرأ سورة الكهف ماشي يا ممدوح الحمد لله انا حافظها يعني ممكن أقدر- اقرأ ساعة ما تحس بهذا الاضطراب يقول حلو النبي من قرأ سورة الكهف نزلت عليه السكينة فهتجد نفسك مطمئنة وخد رقم التليفون من الكنترول و- وتابعني يا ممدوح ان شاء الله طب معلش ممكن اخد بس خده رقم من التليفون الكنترول ان شاء الله حبيبي طيب ايوه اتفضل معنا اتصال اخر محمد من القاهرة السلام عليكم ازيك يا دكتور ربنا يبارك فيك انا كنت عايز اقول حاجه عن قناه الناس بصراحه قناه الناس من احسن القنوات الفضائيه الدينيه على العالم مستوى العالم كله ربنا يبارك فيك يا حبيبي انت بصراحه يعني بصراحه يا شيخ انت احسن شيخ يعني بصراحه شفت ربنا يبارك فيك يا حبيبي ربنا يصلح آه، حالك دكتور انا كنت عايز اقول لك يعني مشكله فيا يعني ان انا ب... ب... لما باجي انام اه ببقى ضربات قلبي سريعه قوي قوي قوي اه لدرجه حاسس ان انا هيغمى عليا منها نعم حتى وانا ماشي في الشارع برضه بتبقى ضربات يعني وانا بكلمك دلوقتي ضربات قلبك سريعة سريعه قوي قوي قوي انك متوتر متوتر وانت بتكلمني اه بحس ان انا متوتر يعني شويه وباجي انام ببقى خايف ها.
يعني يحصل لي حاجه وانا نايم يكون ماما وبابا يعني يكون مش يكونوا مش راضيين عني ببقى خايف من كده خايف انا ماشي اطب ساكت وانا نايم آه، ما ما اصحاش بعد كده مم.
قاعد احس ان أنا هموت فجاه مم.
ببقى خايف من كده أ- أ- اعمل ايه بس عشان طيب يا حبيبي انت انت سمعت الحلقة من اولها أنا يا دوبك لسه فاتح التلفزيون دلوقتي يعني لقيت البرنامج دون اه انا بصراحة يعني يعني ال- العنوان بتاعه النفس المطمئنة ربنا يبارك فيك عجبني قوي بصراحة والله طب العظيم بص يا محمد خليك على التليفون دلوقتي بص يا حبيبي ان شاء الله النهارده قبل قبل ما تنام اه تتوضا حتى لو انت صليت العشاء هتتوضا كويس امم فلما تتوضا عايزك من ساعه ما تتوضا تذهب للسرير بتاعك تنظف السرير بتاعك معايا كده اه وهتنام على جنبك اليمين عارف ليه عايزك تعيش المشهد ده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركز يا محمد كده معايا مركز معاك من بات طاهرا يعني متوضئا طب معلش بس ممكن بس ادم اول شوية بس اقول لك هتروح تتوضا كويس آه.
قبل ما تنام النهارده ان شاء الله آه.
هتتوضا انا عامل بحث عن وضوء هنشره قريبا هنا وهقوله مم.
لما تتوضا هتذهب للسرير خلاص هتنضف السرير كويس قوي اللي انت هتنام عليه اه وبعدين تنام على جنبك اليمين ماشي تحط ايدك كده على خدك وتنام على جنبك اليمين ماشي.
يبقى انت نمت متوضئ كويس امم ضربات القلب ساعة ما تحس ان ضربات قلبك زادت على طول ما تخافش اقول لك على طول تقول قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هتعملها ازاي هت- هت- هتحط ايدك على فمك وتقرا كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس وتمسح على جسمك ثلاث مرات خلاص زي ما سيدنا النبي قال اه سامع عارف ايه اللي بيحصل لك؟
ايه اقول لك يا حبيبي انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من بات طاهرا يعني من بات متوضئا آه.
جعل الله ملكا على راسه فاذا انقلبت يمينا او يسارا اعلى او اسفل حتى اخذت النفس شهيق وزفير يقول الملك لك ويدعو الله يقول اللهم اغفر لعبدك لانه بات لك طاهرا وحدك
بس في حاجة تخيل.
كنت عايز اقولها بس آه، اتفضل يا محمد آه، ساعات وانا قاعد كده الشيطان يعني ب- ببقى قاعد على الكمبيوتر نعم الشيطان بيهيأ لي حاجات وحشة قوي اه و- يعني مواقف النفس بس آه، نعم، بضطر نعم.
اعملها يعني هقول لك ساعة ما تحس ان ده موجود قوم غير الوضع قوم من قدام الكمبيوتر توضأ انا عامل بحث ان شاء الله انشره قريبا عن وضوء توضأ يا محمد بصفة مستمرة وتابعني يا اخويا برضك ان شاء الله عبر يعني القناة اجي اجي يعني اتوضى ولسه اروح اصلي مم.
ما اصليش اتخنق يعني حاسس ان انا مخنوق مش عايز اصلي روح مزع روح مخنوق روح نازل تحت على طول لا لا لا النبي علمنا كده انه ساعة المعصية او ساعة الغضب ما تتخنقش روح اتوضأ واستغفر الله عز وجل وهتجد نفسك استريحت وتابعني يا محمد خد رقم التليفون من الكنترول وتابعني ان شاء الله معنا الاستاذ اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة امام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ربنا يبارك فيك ربنا يخليك يا رب بقول لحضرتك انا بقى بالنسبة لي انا انا صحيح انا ب- بغسل وبشوف الاموات بنفسي نعم فطبعا انا ببقى كنت الاول ما بق- يعني بخاف دلوقتي بقى عندي كده ما بقتش بخاف نعم، نعم.
عندي كده يعني جمود شويه في قلبي نعم بس بحس بقى يا دكتور ان انا يعني عندي لو يكون كآبة يعني قلبي ده بالسعيد يعني مهما م- مش عارفة اجيب السعادة منين ببقى خايفة اموت وابقى خايفة مش عارفة اذا كان ربنا يوم القيامة هيوا- يعني هيغفر الذنوب اللي احنا عملناها احنا ما استغفرنا في الدنيا هل بقى في يوم القيامة برضو ربنا هيبقى غفر لنا الذنوب اللي احنا استغفرناها في الدنيا ولا هيبقى بس هو مستغفرها لنا في الدنيا وبتشال لنا برضو يوم القيامة برضو دي حاجات بتقلق الواحد وبتخلي الواحد عنده خوف وك- وكآبة لدرجة ان انا بقول لحضرتك انا لما اشوف دلوقتي الحالة ببقى ببقى بقى يعني خايفة وعندي جمود جامد جدا نعم حاضر رب ان شاء الله ربنا يكرمك يا ربنا رب.
يبارك فيك يا حاج الله يجزاك آه، طبعا آه، وقت الحلقة انتهى لكن بقول الحاجة أميمة دائما أنا أكرر وسأظل أكرر الخوف من الموت يا حاجة أميمة ما تخافيش من الموت إذا كنا خايفين من الموت أه ده أنت قلت حاجة إيجابية والله يا أخوة أنت قلت قالت إن أنا بحس إن أنا خ- خايفة ومقصرة ده ناحية إيجابية أرجوكم نعلي الإيجابية عندنا حتى أعراضنا آه، دي عرض صحي أعراض صحية إن أنت تخاف من الموت فأنت آه، خ- يا ريت كل أمة تخاف من الموت وأختم بالدعاء علها تكون ساعة إجابة في اتصال تاني هون في اتصال تاني ولا كده خلاص هنختم بالدعاء علها تكون ساعة إجابة ولسه موضوع الموت ما انتهاش موعدي مع حضراتكم يوم السبت خمسة ونص مشيئة الرحمن اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي الذي إذا أدركته القلوب خشعت والذي إذا أدركته الجباه سجدت والذي إذا أدركه العاص عاد وتاب والذي إذا أدركه المريض أصبح من الأصحاء والذي إذا أدركه الحزين أصبح من السعداء نتوسل إليك يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الخاتمة السوء أحينا على لا إله إلا الله أمتنا على لا إله إلا الله اجعل خوفنا من الموت مرضاة لك يا الله اجعل خوفنا من الموت سببا في رجوعنا إليك يا الله اجعل خوفنا من الموت نرد الحقوق لأصحابها يا الله اجعل خوفنا من الموت نحافظ على الصلاة يا الله اجعل خوفنا من الموت لنموت على لا إله إلا الله ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وموعدي مع حضرتكم مع النفس المطمئنة يوم السبت القادم بمشيئة الرحمن الساعة الخامسة والنصف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته